السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد تخيل معايا لو انت واقف في ميدان عام وانت واقف في الميدان لقيت واحد محترم جدا لابس شيك جدا لابس لبس فخم ممكن نزل من العربيه فخمه وطلع المحفظه بتاعته في وسط الميدان وبدا يطلع ورقه ب 100 بورقه ب 100 يطلع ورق- اول ورقه ب 100 ويطلع الولاعه ويقوم مولع فيها قدام الناس كلها شويه يقوم مطلع الورقه الثانيه من المحفظه يولع فيها قدام الناس كلها شويه يطلع الورقه الثالثه قدام الناس هيبقى رد فعلك ورد فعل الناس ايه فزع الراجل ده بيعمل ايه انا عايز اقول لك ان انت بتعمل فعل اشنع من الفعل بتاعه احنا يا جماعه ساعه ورا ساعه ورا ساعه بتعدي من عمرنا ما احناش مقدرين قيمه عمرنا عمرنا هو راس مالنا في الحياه اغلى من الميات ومن المليارات بتاعت الدنيا واللي فيها انت لو راح منك ورقه ب 50 جنيه ب 50 جنيه بتفضل اسبوع زعلان واحد تفكر لو كنت لقيتها كنت عملت بيها ايه ويا خساره ويا حزني ويا ندمي ورقه ب 50 جنيه في حين انك انت ممكن يروح عليك ساعه زياده في نوم ساعه زياده يروح منك ساعه من غير عباده زي ولا عمل صالح ولا زياده في علم ولا اي حاجه تقربك من ربنا يا اخواني في الله احنا مش هنندم يوم القيامه على الارض اللي ما اشتريناهاش وقت الرخص ولا هنندم يوم القيامه على ان احنا ما بناناش قبل ما الحديد يغلى ولا هنندم يوم القيامه انك انت ما حولتيش فلوسك لذهب قبل ما الجرام يتضاعف ثمنه خمس مرات ولا هتندم يوم القيامه انك انت ما حولتش فلوسك بالدولار قبل ما الدولار يغلى الغالي لا. مش هتندم على كل... انت هتندم على كل ساعه راحت منك ما عبدتش فيها ربنا على كل ساعه راحت منك ما قربتش فيها من ربنا عايزين نفوق اجمل تعليق سمعته الاسبوع اللي فات بعد الجزء الاولاني من سوره الواقعه لما واحد بيقول الصوره ديت رفعت وبترفع في قلوبنا حاجات وخفضت في قلوبنا حاجات حسيت ان الكلمه ديت سبحان الله هو قول الله خافضه رافعه ان الصوره نفسها خافضه رافعه الصوره نفسها بتخفض في قلبك حاجات كانت فوق وبتنزل وبترفع في قلبك حاجات كانت تحت وبتطلع تخيلوا يا جماعه تخيلوا لو تخيلي لو الجواز بتاع البنات اللي بتتجوز الاول مش هي الاجمل ولا هي الاغنى ولا هي بنت فلان لا اللي بتتجوز الاول الاكثر ايمان كانوا البنات سابوا الثلث الاخير من الليل لا يمكن تخيلوا يا اخواني لو اللي بتعينوا في الجامعه ما كانوش هم اولاد الدكاتره اللي بتعينوا في الجامعه كانوا هم اكتر الناس ايمان ويقين كان ليله الامتحان الناس قضته فين الطلبه قضوه في الجوامع وقيام الليل كان ضاع منه لحظه لا يمكن هو ده الفرق بين الدنيا والاخره هو ده بالظبط الفرق بين الدنيا والاخره مقاييس تانية خالص يا جماعه يا جماعه سوره الواقعه خافضه رافعه بتخفض في قلبك الدنيا بملكها بزينتها بغرورها بشهواتها اللي بتجاب الحرام وبترفع في قلبك الاخره وتعظمها والفردوس الاعلى وملك الفردوس الاعلى سوره الواقعه بتعدل الموازين مره تانية في قلبك سوره الواقعه واقعه بتقع على قلبك لها وقع على قلبك لها وقع رهيب على القلب بتخلي قلبك قبل الصوره غير قلبك بعد سوره الواقعه تماما مصدقين يا جماعه سوره الواقعه بتقول لنا ان سبب الخفض والرفع هو الدين مش الدنيا مش المراكز مش الاموال مش الكراسي مش الوجاهه مش اللبس اللي انت لابساه مش كل ده مش هو ده سبب الخفض والرفع خالص سبب الخفض والرفع هو الدين هو الدين انت عباره عن ايه انت لو فكينا جسمك كده علميا علميا بتتكون من علبه طباشير ممكن يتكتب بقى على السبوره وعلبه كبريت ممكن يتولع بقى البوتاجاز وكيس ملح صغير خالص ومسمار صغير هو ده مكوناتك يعني انت دلوقتي لو لو لو, لو اتقيمت بتكوينك هيبقى علبه طباشير ب 2 جنيه وكيس الملح بربع جنيه والمسمار الصغير بشلن وعلبه الكبريت بباريزه او بربع جنيه يعني انت ما تسويش الساعه اللي انت لابسها في ايدك امال انا قيمتي ايه لما انا مش قيمتي بالترك- بالتركيب بتاعي لما انا مش قيمتي بالتكوين بتاعي انا قيمتي في ايه انت قيمتك في الدين انت قيمتك في علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى انت قيمتك في اتصال قلبك بالله سبحانه وتعالى يا جماعه مصدقين ولا لا مسب- مصدقين ان سبب الخفض والرفع هو الدين ولا لا لما انتم مصدقين لما صحينا فجاه على انفلونزا الخنازير وهي جايه لنا من امريكا والمكسيك ما تبناش ليه ولما صحينا بعدها على الطاعون وهو جاي لنا من اطراف ليبيا ما تبناش ليه ولما صحينا بعدها على الحمى القلعيه وهي جايه لنا من جنوب السودان ما فوقناش ليه ما تبناش ليه ولما صحينا على زلزال 5.8 من عشرة ريختر في مصر كل ده في بلدنا في الايام اللي فاتت ما فوقناش ليه ليه ما صدقناش ولما شفنا لما بعدنا عن ديننا ربنا خفض الامه دي قد ايه لما بعدت عن الدين سفير دوله ملحده يرفع الحذاء يرفع الجزمه على سفير على وزير دوله اسلاميه لما قد ايه اتخفضنا قد ايه اتخفضنا لما بعدنا عن ديننا قد ايه راقصه روسيه بتقول انا نفسي اتجوز واحد ثري عربي ليه لانه مش مش شايفه بحاجه وهاخد منه اموال طائله دي بقت نظرتنا عند الناس دي نظرتنا عند الناس دي رؤيتنا عند الناس ايام ما كان هرقل ملك ايام ما كان ق- قيصر ملك الروم واقف يسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لان استطعت ان اصل اليه لاغسلن بين قدميه هبقى خدام عنده تخيلوا يا جماعه كان زمان كنا مرفوعين في الدنيا قد ايه والوقت عدنا مخفوضين قد ايه مصدقين ولا لا هو ده اول نداء في الجزء الثاني من سوره الواقعه هو ده اول نداء بعد 56 ايه بيزلزلوا القلب يخلوك ما تقدرش انك انت تغمض عينيك وانت بتسمعهم عن الدار الاخره واحوالها بعد 56 ايه النداء اللي بصرخ في قلب كل واحد منكم بيه نحن خلقناكم فلولا تصدقون اه لو كنتوا صدقتم فلولا تصدقون اه لو كنتوا صدقتم زي واحد بيقول للتاني انا اقدر بيقول له تقدر ما تقدرش عليا قام شايل قدامه عربيه مقطورتين قال له شفت انا اقدر يقول له برضه ما تقدرش مش عايزين نصدق مش عايزين نصدق ربنا سبحانه وتعالى فلولا تصدقون هنصدق امتى هنصدق امتى ان كل ايات العذاب والنعيم اللي ربنا قالها لنا في الصوره في ال 56 ايه اللي فاتوا ربنا قادر انه يسعدنا بالنعيم ده او قادر انه يعذبك بهذا العذاب والعياذ بالله هنصدق امتى ان ربنا يقدر يحل لنا مشاكلنا وان ربنا يقدر ينصر الامه وامتى هنصدق يا جماعه ان ربنا يقدر انه هيفرج كرباتنا هنصدق امتى ان كل معصيه بنعملها هينزل عليها عقوبه في الدنيا قبل الاخره هنصدق امتى يا جماعه فلولا تصدقون انا حاسس ولله المثل الاعلى كان واحد بيقول لواحد واحد اعمل لك ايه عشان تصدق خلقت لكم سبع سماوات ومش مصدقين اني قدير رفعت لكم السماء بلا عمد ولسه لسه مش مصدقين خلقتكم معجزه نحن خلقناكم خلقك المعجزه ده ولسه مش مصدق ولسه مش عايز تصدق خلقك ده معجزه كرات الدم الحمراء اللي في دمك لو اتحطت جنب بعضها تلف حوالين الكره الارضيه خمس مرات الاعصاب اللي في جسمك لو اتفردت واتوصلت ببعض تطلع من الارض للقمر وتروح كذا مره عده مرات كره الدم الحمراء الواحده وانت عندك في الملي من دمك 5 مليون كره دم حمراء كلهم خدامين بيخدموا في جسمك وانت ما بتأديش شكر هذه النعم الكره الواحده بتمشي في جسمك في اليوم عشان تخدم وتنقل الاكسجين 1100 كيلو متر في اليوم يعني من القاهره للمنصوره ست مرات كره الدم الحمراء دهيت وانت قاعده فين شكر النعم دي نحن خلقناكم لسه مش مصدقين لسه مش مصدقين بعد 15 مليون جهاز تكييف تحت جلدكم عشان يكيف الجو غدد عرقيه لسه مش مصدقين لسه مش مصدقين بعد 35 مليون غده في بق- في معدتك بت- بتقعد تاكل اللحمه والفراخ والبقلاوه والحلويات وتمشي تتكلم وانت مش حاسس الهضم بيتم في معدتك ازاي عشان جسمك يتملى طاقه بعد 35 مليون غده للهضم في معدتك لسه مش مصدق امال ايه اللي هيخليك تصدق بعد ما كل خمس دقايق نص مليون خليه في بقك ولسانك بيموتوا ويتجددوا تاني لانك قاعد طول الوقت بلسانك تتكلم وتاكل الله اعلم كل ده في طاعه ربنا ولا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى نحن خلقناكم انا عايز اجيب لك شويه تراب هنا وجنبهم شويه طين واجيب لك جنبهم حته فخار وجنبهم حته صلصال واقول لك واجه حياتك انت كنت ده التراب ده اهو بعد كده هتحط عليك شويه ميه بقيه الطين ده اهو بعد كده بقيه الصلصال ده اهو بعد كده بقيت حته الفخار ده اهي انت ده اهو انت ده مكوناتك نحن خلقناكم فلولا تصدقون لسه مش مصدقين بوجود ربنا لسه في شباب بيشكوا في وجود ربنا لسه في ناس شاكه في قدره ربنا الجليل سبحانه وتعالى كل قطره مطر نزل من السماء دليل على وجود الله وعظمه الله كل طله قمر كل طلعه شمس كل موجه بحر دليل على عظمه الله القدير كل رفرفة طير كل رفرفة طير كل زقزقة عصفور كل تفتحة زهرة كل ضمة أم ابنها لصدرها دليل على وجود الله وعظمة الله كل ذرة شوق في قلبك لحبيبك اللي مسافر كل ذرة شوق في قلبك لربنا كل هزة في كيانك بتحصل لما يتقال قدامك كلمة الله دليل على وجود الله وعظمة الله كل فلك داير في السماء كل شيء حوالينا في الدنيا يا جماعه كل ورقه شجر دليل هنصدق امتى اليقين لما جه في قلب ابراهيم دخل النار وما خافش لما جه في قلب موسى دخل على فرعون وما خافش لما جه في قلب رسول الله دخل الغار وهم فوقيه وما خافش امتى اليقين هيحيي الامه ديت امتى اليقين هيغير حياتنا امتى هنتقلب امتى هنتغير امتى هنبقى من السابقين السابقين اللي سوره الواقعه بتكلمنا عنهم امتى هنخلي امتنا اسبق امه واحنا اسبق ناس على وجه الارض لما نفهم ازاي ربنا علمنا ان احنا بنبقى من السابقين نحن خلقناكم فلولا تصدقون كل كلمه جايه الوقت معجزه من معجزات الخلق معجزه من المعجزات الباهره المعجزه الاولى اللي ربنا بيطرق بها قلبك وقلبك عشان تصدق ويجي في قلبك اليقين في قدره الله المعجزه الاولى افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم إحنا وصلنا وصلنا لدرجة إن إحنا نبقى شايفين بعينينا ولسه مش مصدقين وصلنا لدرجة إن الآيات تبقى مالية الدنيا من حوالينا ولسه مش مصدقين لا مصدقين يعني أنت شفتي آه رأيتي آه أفرأيتم آه أفرأيتم ولسه ما اتقلبتوش أفرأيتم ولسه ما اتغيرتوش أفرأيتم ولسه حياتكم زي ما هي ما فرقتش معاكي حاجه السماوات اللي حواليكي ما فرقش معاكي حاجه الايات الرهيبه اللي حواليك ازاي يبقى لسه ما احنا شايفين لسه عيننا اللي شايفه وقلوبنا فتحتش افرايتم يا جماعه ربنا هيجيب لنا هنا اربع ايات اربع معجزات المعجزه ما جابلناش خوارق بتحصل كل 100 سنه ده جاب لك الميه والنار والمني اللي بيعمل اولادك الط- الاطفال الاجنه اللي احنا شايفينهم وال- وال- والزرع النبات وحبوب القمح والفواكه ربنا ما جابلكش حاجه بعيده عنك ربنا جاب لك حاجات سكان الكهوف عارفينها ربنا ما اشترطش انك تبقى عالم ذره عشان تشوف اياته ولا فرض عليك انك تغوص في البحر عشان تعرفي ملكوته ولا فرض عليك انك انت تطلع في الفضاء عشان تعرف جلاله ولا فرض عليك انك تبقى عالم فيزياء ولا كيمياء عشان تعرف قد ايه هو جليل وعظيم ربنا سبحانه وتعالى اداك ايات اهي قال لك اهو حواليك اللي يوصلك لليقين انت اللي مش عايز تفتح عينك انت اللي مش عايز تبص اهو في واحد في كهف ما شافش جنين ما شافش واحد بيموت ما شافش نار موقده ما شافش مطر نازل من السماء اهو اربع حاجات اوضح ما يكونوا ما فيش حاجه بستها يد يد الله الا وبقت مد... ما فيش حاجه ابدعتها يد الله الا وبقت معجزه يا جماعه ربنا جاب لنا اربع حاجات ماسكينهم بايدينا شايفينهم بعينينا سامعينهم بوداننا ربنا جاب لنا الايات ديت عشان يقول لنا ان ربنا بيبني جوانا اعظم عقيده في الوجود بابسط حاجات في الوجود زي ما بنى اعظم سماوات بابسط ذرات يعني عايز تقول ايه عايز اقول ان اللي نزل القران ده هو اللي خلق الكون نفس الحكمه اللي هنا هي اللي هنا نفس العظمه اللي هنا هي اللي هنا نفس الملك اللي هنا هو اللي هنا نفس الرحمه اللي هنا هي اللي هنا ببص في الكون وابص في القران هو واحد اللي خلق ده هو اللي نزل ده نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ما تمنون بعد كلمة ما تمنون خلاص بعد ما يعني حدث هذا الأمر خلاص إيد الإنسان خرجت من الموضوع تماما ما حدش له أي يد في الموضوع عاد عاجز ويد القدرة هي اللي تولت هذه النطفة يد القدرة هي اللي خدتها القصة بتبدأ من أيام ما كنت أنت نطفة ضعيفة بينك وبين البويضة زي ما بينك وبين القمر الوقت بالظبط نطفة ضعيفة نطفة ضعيفة بتجري ناحية البويضة لو كانت جرت على الناحية اليمين والبويضة في الشمال الشهر ده كان ماتت ولو كانت محطات التغذية اللي في الطريق مش موجودة كانت ماتت ولو كانت جا- الجسم هاجمها زي أي ميكروب غريب كانت ماتت وأول ما وصلت للبويضة الحيوان المنوي راح خالص ومات وحته شريط صغير مفيش ميكروسكوب في الدنيا يجيبه دخل جوه البويضه دخل على حته شريط زيه صغنن برضه مفيش ميكروسكوب في الدنيا يجيبه واتحد الشريطين وهو ده كان بدايتك وهي دي كانت لحظه بدايتك الشريطين دول كان فيهم خطتك كلها الشريطين دول كان فيهم عدد رموش الجفن الفوقاني في عينيكي وكان فيهم لون عينيك وكان فيهم لون شعرك ودرجه نعومته كان فيهم طول ضوافرك وكان فيهم شكل صوابع رجليك كان فيهم عدد خلايا الكبد بتاعتك القي ال- ال- القي الشريطين دول كان فيهم خطتك كلها اللي جسم الامه هيسخر عشان تتبني فيهم يا جماعه الشريطين دول كان فيهم وانت عندك 20 سنه هيبقى طولك كام سنتي وانت عندك 35 سنه هيبقى طول شعرك ايه وانت عندك 60 سنه هيبقى لون عينيك وشكل عينيك ايه القصه بتبدا من الاول من ايام ما كانت نطفه ضعيفه احنا دورنا في كل ده دور المتفرج المذهول انما احنا ملناش اي يد في اي شيء من اول ما النطفه دخل اتجاه الرحم افرايتم ما تمنون اانتم أأنتم تخلقونه انتوا انتوا يا جهله يا عجز يا, اللي- يا بشر اللي مش عارفين اي حاجه انتم اللي خلقتوا ده انتوا اللي خلقتوا الجنين ده ها انتم تخلقون علم الاجنه كنا بندرسه في كليه الطب يا جماعه انا ما زلزلش قلبي على مدى الست سنين حاجه زي علم الاجنه والله العظيم يا جماعه انا اعتقد ان العلم ده لو اتبسط واتشرح للعالم مش هيفضل على وجه العالم ملحد ولا واحد بيشك في وجود ربنا وعظمه ربنا الواحد بقى اكتر مشهد بيهز قلبه لما يشوف جنين متصور جوه المشيمه ازاي المعده دي اتكونت كده وازاي الكبد اتكون كده حاجه تتوه فيها العقول ازاي النطف المنويه ديت بقت اطفال المدارس وشباب الجامعات وال400 الف شاب اللي بيمتحنوا ثانويه عامه دلوقتي والمغنيين والمغنيات والوزراء والعظماء ازاي نطفه طلعت وزير وطلعت غفير وطلعت مفكر وطلعت نوبل وينرز ازاي ازاي الكلام ده كله حصل يا جماعه أأنتم تخلقون شوف ربنا أأنتم أأنتم يعني كلكم يعني لو اجتمع الأرض على أنهم يخلقوا يخلقوا نطفة واحدة ما يقدروش طب لو اجتمع الأرض على أنهم يخلقوا حبة قمح ولا يقدروا طب يخلقوا نقطة مطر ولا يقدروا طب يخلقوا جزوة نار الأربع حاجات دول لو راحت حاجة منهم الحياة تنتهي والأربعة ما حدش يقدر يعمل حاجة فيهم أأنتم شوف ربنا بيقول لنا إيه أأنتم تخلقونه بعد كده في النبات أأنتم تزرعونه أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أنشأتم شجرته أنتم أنتم اللي تعملوا المعجزات دي أم نحن نحن المنشئون نحن الخالقون نحن المنزلون نحن إح الله الملك 100% من اوراق القضيه بايد الملك مش 90 مش 99% بايد امريكا زي اللي قالها 100% بايد الملك ايد ربنا هي المهيمنه على كل شيء في الكون ايد ربنا هي المسيطره على كل احداث الكون ايد ربنا هي اللي بترتب كل شيء في الكون وفي الحياه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت قدرنا يعني الموت ده قدر حدوثه قدر أهل السماء والأرض هيموتوا كلكم هتموتوا كلنا ميعاده قدر في ميعاد لا تقدر تأخره لحظة ولا تقدمه لحظة مكانه قدر لا تقدر تموت متر بعيد عن مكان موتك ولا سببه قدر من قبل ما تتولد وانت معروف سبب موتك هيبقى ايه في علم الله سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم بينكم الموت كأن احنا سمك وفي حوت كبير الحوت عارف ميعاد كل سمكة في لحظة يبلع كل سمكة في الميعاد بتاعها واحنا كلنا قاعدين والموت جوه وسطنا واحنا مش حاسين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ربنا مش هيتسبق لو اللي عصى ربنا لما عقوبة ربنا في الدنيا نزلت عليه لو قدر يهرب من العقوبة بعد ما عصى يبقى سبق ربنا لو حكم ربنا او قدر من اقدار ربنا نزل عليك وقدرت انك تفلت منه تبقى سبقت ربنا ربنا ما بيتسبقش ربنا ما بيتسبقش يا كل عاصي مش هتفلت بمعصيتك مش هتهرب بجرامتك اللي انت عملتها في حق الله وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم نبدلكم كلكم نجيب ناس ثانيه وننشئكم فيما لا تعلمون ناس قالت ننشئكم يعني يتمسخوا في الدنيا قردة وخنازير والعياذ بالله الله قادر ايوه وناس قالت ننشئكم يعني في النار يتمسخوا في جهنم او في جهنم يبقى ضرس الكافر قد جبل احد والعياذ بالله الله قادر وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى من ايام ما كنت لسه حتة نطفة بقت ملايين الخلايا كل مجموعة خلايا بقت عضو من الاعضاء معجزات على معجزات لو كان تخيلوا يا جماعه العين عرفت منين ان ده مكانها يا جماعه مين اللي قال لها ليه ما طلعتش في البطن انتوا فاكرين ان الكلام ده تسوق الكلام ده علم رهيب جوه علم الاجنه ازاي العين عرفت ان مكانها هنا ازاي الودن طلعت هنا ما كانت لو اتزرعت في الرجل كانت طلعت في الرجل ازاي ازاي القدره دي مين اللي يقدر كان يبدع القدره دي انا عايز أ- انا عايز اسبق واقول فسبح باسم ربك العظيم قولوا سبحانك قولوا سبحانك من قلوبكم قولوا سبحانك للاله الخالق العظيم اغرب من الخيال لولا ان الكلام ده اتصور ما كناش صدقناها وقدره الله اعظم واجل المعجزه الثانيه افرايتم ما تحرثون افرايتم افرايتم انتوا شايفين بعينكم شايفين بعينكم لسه ما اتقلبتوش ولا اتغيرتم شايفه بعينيكي كل الايات اللي في السماء وفي الارض وفي نفسك ولما بتقف قدام المرايه تشوفي في وشك والمعجزات اللي ربنا حطها فيه شايفه بعينيكي ولسه ما اتغيرتيش ولا اتقلبتي ولسه ما انطلقتيش لربنا شايف بعينيك ولسه ما عشتش عشانه شايفه بعينيك ولسه ما خضعتيش وما ركعتيش ازاي افرايتم وصلنا لدرجه ان احنا شايفين بعينينا وقلوبنا معميه ازاي ازاي افرايتم ما تحرثون شايفين شويه البذور اللي انتوا بترموها في الارض وتروحوا تمشوا بعد ما تحرثون ايد الانسان اصبح لا دخل لها يد الله هي اللي هتعمل الوقت يا جماعه يد الله هي اللي هتتولى هذه البذره اللي اترمت تحت التراب يد الله هي اللي هتخلي البذره دي يطلع منها معجزات هتطير عقولنا بعد كده يد الله يا جماعه يد الله الايات بتتكلم عن قدره يد الله عن اعجاز خلق الله عن عن ظواهر الاعجاز وقدره الله اللي لو دخلت قلوبنا حياتنا هتتقلب وهتتغير اانتم تزرعونه أأنتم تزرعون أنتم اللي زرعتوا ده اللي, اللي موجود على وجه الأرض ده يا جماعة قصة قصة على ما بذرة التفاح بقت شجرة تفاح طعمها زي السكر قصة على ما البذرة بقت سبطة موز وبقت عنقود عنب شكله يتوه العقل قصة على ما حبيت القمح بقت سنابل لون الذهب قصة على ما نواة البلع التمرة بقت نخلة أعلى من أعلى برج قصص رهيبة مين اللي طلع مين اللي عمل كل ده وفي الآخر نقول إحنا زرعنا زرعنا ونعمل كليه اسمها كليه الزراعه كليه الزراعه هو مين اللي بيزرع بعد ما الدنيا اتقلبت والشمس والرياح والسحاب والمطر والتربه و و كل ده نقول احنا اللي زرعنا احنا رمينا شويه بذور بس يا جماعه انتم تزرعون كل حاجه في النبات معجزه حبه النبات معجزه البذره بتاعت النبات معجزه لقوا بذور قمح في قبور قدماء المصريين يعني من كذا الف سنه زرعوها نبتت مين اللي اوجد فيها الحياه ديت واللي حافظ فيها الحياه كل الاف السنين ديت معجزه الجزر ده معجزه معجزه ازاي يقدر يشق الصخر عشان يوصل للميه ويعرف منين ان الميه يمين يقوم يحود يمين الميه شمال يحود شمال داروين عليه لعائن الله كان بيقول لو النبات كان له مخ يبقى المخ بتاعه في جذره عليه لعائن الله جذر معجزه ورق النبات تنوع النبات يا جماعه في على وجه الارض نص مليون نوع من انواع النباتات على وجه الارض نص مليون نوع تنوع انا عايز اقول لك ان النبات ده عامل زي البني ادم في نباتات عمرها ايام ونباتات عمرها سنين في نباتات في شجره من قبل سيدنا عيسى بعشرات السنين موجوده لغايه دلوقتي حيه في شجر بقاله 6000 سنه حي يعني من قبل القدماء المصريين مين اللي رعاها ال 6000 سنه دول مين اللي رعاها واللي رعاها مش هيقدر يرعاكي واللي رعاها مش هيقدر يرعاك واللي خلى البيتزا الصغيره تبقى شجره رهيبه مش هيقدر وانت لسه انسان صغير وانت لسه شاب في بدايه حياتك وانت عندك طموح يحولك من انسان صغير لسه لانسان عظيم كبير مش هيقدر يبنيك ويعليك طب ما تعيش عشانه بقى وتعيش على بابه يا جماعه ربنا عمل لنا اللي ما اللي لا يتخيل يا جماعه الواحد ساعات يفكر كده ايام ما كان ادم وحواء على وجه الارض كان نسبه الاكسجين في الهواء 21% ولا الانسان ما يعيش ما يعرفش يعيش لما بقينا 6 مليار بني ادم على وجه الارض كل واحد بيتنفس في اليوم 28000 نفس في النفس نص لتر هواء يعني 14000 لتر هواء بتاخديهم كل يوم اضربوهم في 6 مليار ولسه نسبه الاكسجين 21% ازاي ازاي مين اللي قائم على انه ينظم لنا حياتنا كده ويرتب لنا حياتنا كده ويحفظنا بالطريقه ديت اللي عمل كده ما يحفظلكيش حياتك عايزين نفكر يا جماعه افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون مين اللي لون ومين اللي شكل ومين اللي سكر ومين غط الخص لما الواحد يقف قدامه انا بحس ان كل غص خصايه تحتها مهندس في الارض مين يا جماعه اللي عمل كل ده ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون كان ممكن يتحطم كل ده تخيل لو الارض ما كانتش بتطلع اكل كنا عملنا ايه كنا متنا من الجوع ازاي كنا بقينا زي الجرزان زي الفئران بندور على اي حاجه ناكلها ازاي تخيلوا يا جماعه تهديد ربنا بيهدد زي ما هدد في الايه الاولانيه وقال على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون بيهدد في الايه الثانيه بيقول لو نشاء لجعلناه حطاما كنا حطمنا كل ده ما اكلتوش حاجه فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون كنتوا فضلتوا تولولوا انا لمغرمون يا دي الغرامه الفادحه كنتوا فضلتوا تولولوا شقى عمري ضاع انا لمغرمون بل نحن محرومون ربنا ما ادانيش ليه ادى لغيري وما ادانيش ليه كانت كل المصايب اللي جوه كانت طلعت المعجزه الثالثه خارقه القدره الثالثه الحاجه الثالثه اللي بسيطه حوالينا ولكن ربنا جابها سبحانه وتعالى وبنى فيها في قلوبنا يقين رهيب عقيده رهيبه الحاجه اللي ربنا بنى الايمان في قلوبنا بيها افرايتم الماء الميه الذي تشربون الميه يا جماعه الميه دي من اعظم خلق الله معجزات اانتم اللي يقرا كتب عن الميه يذهل من تركيب الميه وخصائص الميه حاجه مذهله اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أفتكر لما كنا في الحرم كنا نلاقي السحاب مغرق السماء مفيش نقطة مية تنزل أقول سبحانك يا رب إزاي السحاب مغرق السماء كلها ما فيش نقطه ميه بتنزل كان في سنه من السنين كان ال ال ال في باكستان قالوا احنا السنه دي هنصدر القمح للدنيا كلها السنه دي استوردوا القمح فيها لان القمح لان القمح باظ الله قادر يا جماعه انتم انزلتموه من المزن مين اللي بينزل المطر ايه السبب في ان بلدنا المطر فيها قل عن زمان قل اضعاف مضاعفه الواحد الواحد وهو طفل كانت الدنيا بتفضل تشتي ثلاث ايام فين الكلام ده دلوقتي انتم انزلتموه من المزن لما في الخليج قالوا احنا هننزل الميه من السحاب بالوسائل الحديثه جابوا الامريكان ودفعوا الملايين وفي الاخر ما نزلش اي أي ميه انتم انزلتموه من المزن لما كنت في الحرم المدني مره بصلي هناك والامام في صلاه الجمعه قاعد يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا وانا بقول امين قلت يا رب ما فيش ولا سحابه في السماء اسقنا ازاي خرقت الدنيا اتغرقت بالمطر واحنا لسه على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا أجاج يعني ملح رهيب ليه أصل السحاب ده جاي أصلا جاي أصلا من ال- من البحر إزاي المية بتطلع تتبخر والملح ما بيطلعش ولو كان الملح طلع كنا عملنا إيه وشربنا إزاي فلولا تشكرون مين اللي يقدر حد يقدر إن هو يخلق سحابة واحدة حد يقدر إن هو يمشيها في اتجاه بلد معينة حد يقدر إنه ينزل منها مية بكمية معينة ما حدش يقدر يا جماعة حدش يقدر ربنا نحن المنزلون نحن المنشئون نحن الخالقون نح الله سبحانه وتعالى عايزين نعرف عايزين قلوبنا يجي فيها اليقين في قدرة الله المعجزة الرابعة أفرأيتم النار التي تورون النار دي لولا ما كانش في حضارة على وجه الأرض أصلا النار دي معجزة في خلقها أأنتم أنشأتم شجرتها إزاي الشجر الأخضر طلع نار أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة اللي يشوف الحروق المحروقين ربنا يعافينا بيبقوا عاملين زي المسلوخ زي اللي جلده اتسلخ ممكن ناس منهم تموت من الالم ربنا يعافي كل مبتلى مسلم يا رب والحروق يا جماعه مش بالنار بس في حروق بميه النار زي الحميم في جهنم في حروق بالزيت المغلي زي المهل في جهنم في حروق بالكهرباء بتقطع الاطراف في ثواني والعياذ بالله زي لظه النزاعه للشوى اللي بتنزع الايدين والرجلين في حروق بمواد كيميائيه بتدوب اللحم زي صقر اللي بتسقر اللحم بتدوبه نحن جعلناها تذكره ربنا خلى ربنا سبحانه وتعالى هدد ان هو في, في, في, في, في ايه الخلق هدد انه هينشئنا فيما لا نعلم وفي ايه الزرع هدد انه هيجعله حطام وفي ايه الم- ال- الميه هدد انه هيجعلها اجاج في ايه النار ما هددش انه هيزيلها لا لان مجرد وجودها تهديد افتكروا اللي شبهها في الاخره نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ال ال ال لما الراجل يبقى اقوى اقوى يعني ايه يعني بطنه فضل فضت خالص يعني هيموت من الجوع لولاها كنا متنا من الجوع فسبح باسم ربك العظيم قل سبحانك قول سبحانك يا اللي خلقت الملكوت العظيم ده قول سبحانك يا اللي ابسط اشياء حوالينا ما كناش حاسين هي معجزات قد ايه وهي حاجات رهيبه قد ايه قول سبحانك يا اللي كل شيء مسيته ايديك بقى معجزه من المعجزات قول سبحانك يا قادر سبحانك يا قدير سبحانك يا مقتدر يا جماعه اذا كان الله معنا فمن علينا كم مليار طن مطر ربنا نزلهم من السماء كم مليار طن فواكه ربنا طلعهم من الارض وزرع بعد كل ده نخاف من ازمه اقتصاديه واللي خلق الزرع معانا نخاف من ازمه ميه واللي نزل المطر معانا ازاي يا جماعه ده ربنا يغير لنا مجرى النيل كله لو احنا عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم يعني الايات بتتوالى بقى مواقع النجوم دي ايه اينشتاين يبكي منها والفلاح البسيط يبكي منها مواقع النجوم يا جماعه النجوم ديت بعيده عن بعضها لدرجه ان تخيل لا يمكن تصطدم نجمين ببعض زي لو اصطدمت سفينه في المحيط الاطلنطي بسفينه في البحر الاحمر تصطدم نجمين ببعض النجوم دي يا جماعه رهيبه في ابعادها مع بعض وحسابات مسافتها يعني مش شويه دقيق واتنصروا كده في السماء لا ده كل نجم له مكان النجوم يا جماعه فيها كلمة- مواقع النجوم دي كلمه مخيفه جدا كلمه مرعبه عارفين ليه مش ملاحظين العلاقه بين كلمه مواقع واسم سوره الواقعه هو يعني ايه الواقعه الواقعه يعني يوم ما السماء هتقع على الارض يوم ما النجوم هتقع على الارض يعني ايه عايز تقول ايه بكلمه مواقع النجوم عايز اقول ان الجيش لما بيجي يستعد للحرب يتقال كل جندي ياخد موقعه مواقع الجنود اللي كل جندي من موقعه ده هيقع على العدو عايز اقول ان كلمه مواقع النجوم ديت ممكن يبقى معناها ان كل نجم واخد الموقع اللي هيقع منه على الارض يعني النجوم في السماء دي كلها في وضع الاستعداد مستنيه الامر من ربنا وهي تقع على الارض يعني كلمه موقع النجوم دي كانها جنود جيش كل واحد واخد موقعه ومستني الانقضاض والوقوع في سوره الواقعه كلام مرعب ومخيف ولازم نعمل حسابه ولازم نصدق ربنا فلولا تصدقون فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم اه لو نعرف عظمه ملكوت السماوات قد ايه انه لقران كريم ربنا بيقسم على الكون العظيم بالكون العظيم على القران العظيم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ال- المطهرون هنا مش البشر الملائكه يعني اذا اذا كان القران ما يمسوش غير المطهرين يبقى معانيها يمسها قلب مش طاهر طهري قلبك عشان الكلام ده يدخل فيه طهر قلبك عشان المعاني دي تدخل فيه والله يا جماعه على قد ما قلوبنا هتطهر على قد ما المعاني دي هتدخل فيه افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون رزقك ايه رزقك من القران ده ايه هو القران ده رزق القران ده اعظم رزق يا جماعه رزقك من حفظه قد ايه حفظت قد ايه ربنا رزقك من تلاوته امبارح قد ايه يا جماعه رمضان جاي بعد حوالي 58 يوم او 57 يوم رزقك من تلاوته في رمضان قد ايه رزقك من القران في الشهرين اللي لسه باقيين على رمضان قد ايه رزقت ليله امبارح قيام ليل بيه قد ايه رزقك من سوره البقره قد ايه مين اللي قام الليل الاسبوع اللي فات بسوره الواقعه لما شرحنا الجزء الاول منها رزقكم من القران قد ايه يا جماعه يا امه محمد احنا معناش نووي نقف بيه نقف بيه نقف بيه في وش امريكا ولا معانا ترسانة أسلحة نقف بيها في وش اليهود احنا معانا ده معانا ده اللي بتتنازل بيه الملائكة معانا ده اللي بتخ- بيخترق القلوب معانا ده اللي بيصنع مصعب وعمار وسلمان وابو بكر وعمر معانا ده يا جماعة وتجعلون رزق الأمة من ده ايه رزق أمة محمد من القرآن الوقت ايه واحد يقول لي طب ليه ربنا جاب القرآن واتكلم عنه كل ده في سورة الواقعة عارفين ليه؟ مش سورة الواقعة ربنا قال فيها خافضة رافعة لأن القرآن برضه خافض رافع لأن زي ما الرسول قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لأن على حسب علاقتك بده على قد ما هترتفعي في الدنيا والآخرة أو هتنخفضي في الدنيا والآخرة لو كان أبو جهل آمن بده كان ممكن بقى الخليفة الثاني أو الثالث أو الرابع يا جماعة الكتاب ده هو سر رفعتنا أو خفضنا في الدنيا والآخرة على قد حظ الامه منه على قد رفعها او خفضها على وفي الاخره كمان اقرا وارتقي يقال لصاحب القران اقرا وارتقي على قد حظك من القران على قد رفعتك في الجنه يا جماعه ده الخافض الرافع حظك ايه من الخافض الرافع حظك ايه من الخافض الرافع زي ما سيدنا ابي قال في قول الله والسابقون السابقون قال هم اهل القران يعني ربنا في اول السوره قال انت هتسبق بده وفي اخر السوره ذكرك بان هو ده سبب الخفض والرفع حظنا منه ايه حظنا منه ايه قبل ما نش... قبل ما ننقل لخاتمه الصوره قبل ما ننقل للحظه اللي لابد منها قبل ما ننقل للامر الواقع الصوره بدات بامر واقع نهايه الدنيا او بدايه الاخره وانتهت بامر واقع نهايه الدنيا فلولا اذا بلغت الحلقوم ربنا جاب الوقت يا جماعه دي صدمه دي مواجهه ربنا الوقت بيجيب ايات بتواجهك بينك وبين نفسك انا عايزك الوقت تنسى كل اللي حواليك انا عايزك لو قاعد في اوضه الوقت تطفي النور واقعد لوحدك انا عايزك الوقت تبقى مفيش حد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك تنسى ان حواليك ناس انا عايز الايه دي تواجهك تنزل على قلبك مباشره ما يبقاش في اي فاصل بينها وبين قلبك فلولا اذا بلغت الحلقوم اخطر لحظه فاخطر مشهد مشهد الموت والاحتضار اخطر لحظه فيه لحظه لما الروح دخلت عند مجرى النفس عند المكان اللي بيتبلع منه الاكل والشرب طول حياتك فلولا اذا بلغت الحلقوم امر واقع نقل وقائع لحظات الاحتضار من خلال البث القراني المباشر اهو قدام عينينا اهوت طب وش معنى الحلقوم ربنا في سوره القيامه قال التراقي جاب لما الروح كانت هنا ما بين العظمتين دول ليه هنا في ال- في الواقعه جاب الحلقوم اللي هي الروح فوق بقى اللي هي قبل النزع ليه جاب المرحله دي لان سوره الواقعه بتتكلم عن الامور الواقعه بتتكلم عن كل حاجه فيها امر واقع التراقي كان لسه في سوره القيامه شكله ما بيموتش فقالوا من راق هاتوا له دكتور هاتوا له حد انما هنا الحلقوم بيموت وانتم حينئذ تنظرون بامر واقع فربنا جاب المرحله اللي بقى فيها الموت امر واقع ان كل الناس احداث رهيبه احداث رهيبه وهو نايم على فراش الموت احداث رهيبه جواه وهو قاعد يفتكر ال 40 50 سنه اللي عاشهم يفتكر كل صاحب سوء كل صاحب سوء ضيعه يفتكر كل صاحب صالح ما رضاش يمشي معاه احداث رهيبه جوه قلبه احداث رهيبه عليه من بره كلمه الحلقوم بتسمعك صوت الحشرجه والروح خارجه من رقبته ومن صدره كلمه الحلقوم بتحسسك بتقبض ملامح وشه وهو قاعد وكل حاجه في جسمه مشلوله ومتقبضه احداث رهيبه حواليه والملائكه نازله يا افواج ملائكه بيض الوجوه يا افواج ملائكه سود الوجوه وعي- و- وروح بتطلع والناس اللي حواليه واقفين مش فاهمين في ايه كان بالظبط واحد بيتعمل له عمليه جراحيه ما- والجراحين ما هماش متشافين هم شايفين في حاجه بتحصل بس مش شايفين اللي بيعملها مش شايفين الجراحين اللي بيعملوا العمليه الجراحيه احداث رهيبه في نفوس اللي واقفين حواليه وهم واقفين مكتوف الايدي مش عارفين يعملوا ايه عاجزين طب ايه ده طب ايه اللي بيحصل طب هو ماله بقى كده ليه مش كان امبارح بيتنطط وبيجري وبيضحك طب هو هو هو, هو ايه اللي بي ايه اللي هو بيتقلب ليه طب هو ايه إيه الموت ده وايه سره الف مره اتفرجنا على الموت مش عارفين بيزداد الامر سر على سر ليه احداث رهيبه احداث رهيبه هم واقفين مكتوف الايدي والق... الايدي والقهر على وجوههم احداث رهيبه جواه وعلى شكله وحواليه وفي اللي محيطين بيه احداث رهيبه يا جماعه في وضعه الراجل ده دلوقتي اللي قدامنا ده اهو على الحرف بين الدنيا والاخره خلاص ملي ويقع في الاخره الراجل ده دلوقتي واقف على شط بحر مش عارف هيغوص جواه في ايه الراجل ده دلوقتي بيطلع من على سور بيبص لاول مره على عالم تاني الراجل ده واقف على خط التماس ما بين الدنيا والاخره الراجل ده لاول مره لاول مره بيبقى قدام عينه العالمين شايفهم عالم الدنيا وعالم الاخره لاول مره قدام عينه شايف الاثنين لاول مره شايف الاثنين بس ما هوش قادر ينطق ولو حتى قادر ينطق ما كانش اتكلم ما كانش عبر عن نفسه لانه هو مذهول مذهول باللي بيحصل قدامه مذهول باللي بيتعمل قدامه اول مره هتشوفي عالم الدنيا وعالم الاخره قدام عينك كان ربنا بيقول لك شوفي قبل ما تسيب الدنيا هق- هخليك تقارني ما بين الدنيا والاخره قبل ما تسيب الدنيا هخليك الاثنين يتحطوا قدامك وتشوف كانت الدنيا تستاهل الغفله ديت كانت الدنيا تستاهل طول الامل ده كانت الدنيا تستاهل الاماني والغرور ديت ربنا هيحط عالم الدنيا وعالم الاخره قدام عينك قبل ما تسيب الدنيا ويقول لك شوف اهو بعد ما عدتش قادر تعمل حاجه بعد ما جرحك اتشلت وما عادش ليها نفع معاك شوف الاتنين قدامك انت قارنت صح شوف شوف الخافضه الرافعه شوف الدنيا اللي قدامك اللي انت رفعتها بقت حقيره ازاي وشوف الاخره اللي انت اتخفضت في قلبك بقت خطيره ازاي شوف موازين قلبك كانت صح ولا لا شوف الموازين كانت مظبوطه جواك ولا كانت مختله العالمين قدامك قيم واوزن بس بعد ما فاتت الفرصه لحظه سقوط القناع ال- لحظه الموت لحظه الحلقوم لحظه سقوط القناع كان واحد كان ضعيف فلقى قناع مخيف فلبسه فلقى ناس بتخاف منه فصدق نفسه وصدق انه مخيف وفي لحظة شد القناع من عليه اتفضح الدنيا اتفضحت يا جماعة منظر الحلقوم ده فضيحة فضيحة للدنيا زي ما ملك من الملوك يجي له سرطان الأطباء ما يعرفوش يعملوا فيه حاجة فضيحة فضيحة للدنيا زي ما واحد من الملوك حد من أحبائه يموت وما يقدرش يعمل له حاجة فضيحة للدنيا الموت فضيحة كل المقابر اللي موجودة في بلادنا فضايح فضايح الدنيا مفضوحه الدنيا اتفضحت فضيحه ما حدش اتفضحها واحنا اللي بنستر عليها بحبنا ليها الدنيا مفضوحه اهي قدام عينينا لما بلغت الحلقوم كل حاجه اتفضحت الشهادات اتفضحت اللي متعلقه على الحيطان والعربيات اتفضحت اللي بيستنيها قدام البيت والمعارف اتفضحت اللي واقفه عاجزه وارصده البنوك اتفضحت اللي محطوطه جوه البنك والدكاتره الكونسلتو اللي محيط بيه اتفضحوا واجهزه الطب والاسباب والادويه والاف الادويه في الصيدلات اتفضحت فضيحه للدنيا واللي فيها فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وبعدين تبصوا يعني ما فيش حد ما شافش الموت ما حدش له حجه ما حدش يقول انا ما شفتش الموت ولا اعرفه ما حدش له حجه فينا يا جماعه ان هو يقول انا ما شفتش لا اديك شفت اهو وانتم حينئذ تنظرون قاعدين تقلبوا بصيركم تبصوا لعينيه يا مالها تبصوا لبقه هو بيتمتم بحاجه ولا ايه تبصوا لين وشه هو بيغمق وليه تبصوا ل- لشكل جسمه هو مشلول ليه تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ما انتوش حاسين باللي بيحصل حواليكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين لو ما كنتوش مقهورين لو ما كانش النومه ديت محكوم عليكم انكم هتناموها في يوم من الايام لو ما كانش محكوم عليكم الموت ومقهورين بالحكم ده ترجعونها ان كنتم صادقين طب بتقدر ترجعها تقدر يا ملك لما ابنك كان بيموت ترجعها بس من الحلقوم للتراكي بس تقدر تقدر تاجلها ترجعونها ان كنتم صادقين انتوا كنتوا كنتوا بتكذبوا على ربنا وكنتوا بتسيئوا الظن بربنا النهارده اهي قدام عينيكوا اهي قدره الله اهي اللي نفخ الروح في الصفحه اللي فاتت في المني في لحظه بيخرجها في لحظه اللي عمل معجزه دخول الروح بيعمل معجزه خروجها اللي قدر على انه يحطها في النطفه تبقى انسان بيخرجها من الانسان يبقى الدود ياكله الق- الله قادر قدره ربنا بتتجلى في مشاهد الموت وقهر ربنا وهيمنه ربنا ويد الله وهي بتهيمن على كل شيء في الحياه وعجز الانسان وقهره قدامنا مشاهد رهيبه يا جماعه الاحتضار يا شباب الاحتضار يا رجال الاحتضار يا امه محمد في القران مش مجرد لحظه الاحتضار في القران عالم رهيب رهيب يا جماعه الواحد لما بيجمع ايات الاحتضار في القران بيحس ان القران ما اتكلمش على الاحتضار على انه لحظات القران اتكلم على الاحتضار على انه عالم تلاقي ايه القران بيصور لك فيها الاحتضار المفزع وربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى كلا اذا بلغت التراقي لما رحت هنا وقيل من راق الملائكه اللي هترقى بروحه ملائكه رحمه ولا عذاب في دكتور هيجي يرقيه ولا مش هيلحق وظن انه الفراق هفرق الدنيا واللي فيها وبدات الظنون تيجي في قلبه وبدا يحس بدا- بدايه الاحتضار دي بدايه الاحتضار انما موقف الحلقوم ده نهايات الاحتضار مشهد تاني ربنا يقول لك ولو ترى اذ فزعوا فزعوا المشهد ده بعض المفسرين قال ان ده مشهد الاحتضار لما ملائكه الموت تتنزل ويبدا يشوفها اول مره في حياته ويبدا يتفزع ما كانش عامل حسابه ان ملائكه الموت بالمنظر ده ولا انه هيتقبض عليه بالمنظر ده ما كانش متخيل الوقائع اللي حواليه خالص ما كانش عايش بقلبه مع الكلام ده ربنا ما قالش ولو ترى اذ رعب وقال اذ فزعوا الرعب ده حاجه مرعبه بس كنت متوقعها الفزع ده حاجه انت ما كنتش متخيلها خالص ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت الروح مش هتتساب هتتاخد هتتاخد ربنا يصور مشهد الاحتضار في آية من الآيات التانية يقول لك ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت غمرات كأنه بحر تحت بحر تحت بحر وهو في قاع البحار ده كلها وحاسس بألم الغرق في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ده ده بعد الحلقوم ده ده مرحلة النزع لأن القرآن بيقسم الاحتضار لثلاث مراحل مرحلة التراقي دي بداية الاحتضار مرحلة الحلقوم دي منتصف الاحتضار مرحلة النزع والنازعات غرقا دي نهاية الاحتضار لما الروح تتنزع بقى هنا بقى إذ المجرمون باسطوا والمج... ولو ترى إذ المجرمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم متسابين الروح عند الحلقوم بتحشرج ومش راضين ان هم يشيلوها آية تانية من الآيات اللي بتبين لك الاحتضار ده عالم قد إيه الاحتضار ده شيء رهيب قد إيه الاحتضار ده شيء لازم يتعمل حسابه من الوقت قد إيه لما ربنا بيقول ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هو في عذاب عند الاحتضار هو في ضرب عند الاحتضار هو بداية العذاب عند الاحتضار أيوة يا جماعة في عذاب عند الاحتضار ربنا بيقول سبحانه وتعالى في مشهد تاني من مشاهد الاحتضار حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ألا هو أنت بتقول إيه هو الكلام ده مش في القبر هو المشهد ده مش لما بيدخل تحت القبر وبيقول أنا عايز أرجع يا رب رجعني باي طريقه يا رب لا يا جماعه لا المشهد ده لسه على فراش الاحتضار بدليل قول الله بعدها ومن ورائهم برزخ ده لسه البرزخ جاي ده لسه نومه القبر ما جاتش ده لسه نايم نايم على فراش الاحتضار حتى فضل غافل حتى فضلت الملائكه تضحك عليه حتى فضل مصدق انه كويس وهو بعيد عن ربنا حتى حتى فضل في الغيبوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا إذا للمفاجأة لغاية ما الموت بقى مفاجأة بالنسبة له فوجئ بالموت حتى إذا جاء أحدهم جاله لوحده ما كانش متوقع إنه يبقى في المشهد ده وفي ال- وفي الوضع الرهيب ده لوحده حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب لأول مرة بيقول يا رب رب ارجعون رجعني يا رب طب ارجعون دي بصيغه الجمع الوقت عارف ان ربنا عظيم الوقت عارف يعني ايه نحن خلقناكم نحن المنزلون عارف يعني ايه نحن عارف يعني ايه عظمه ربنا رب ارجعون لعلي اعمل يمكن اشتغل يا رب يمكن اعمل يا رب يا رب رجعني وانا وانا يا رب هنطلق ليك الليل هيبقى منطلق ليك بالقيام والنهار هيبقى منطلق ليك بالعباده والعلم والدعوه يا رب يا رب يا رب وصلني ليك يا رب رجعني يا رب لعلي اعمل يمكن اشتغل يا رب يمكن اعوض اللي فاتني لعلي اعمل صالحا فيما تركت انا ممكن كنت تارك صلاه ممكن كنت تارك زكاه ممكن كنت تارك اعمال صالحه ولكن انا يا رب عايز ارجع اعوض كل اللي فاتني كلا تنفجر كالقنبله في وجهه انها كلمة هو قائلها ده ك- انها كلمة ده كلامنجي ده بتاع كلام ده كان في الدنيا كلامنجي وبس كان في الدنيا بتاع كلام وبيضحك على نفسه بالكلام كان في الدنيا يعصي ويقعد يسوف لنفسه الامان النهارده جاي بت- بتتكلم مفيش كلام عند ربنا الوقت بينفع العمل هو اللي بينفع انها كلمة هو قائلها هيفضل هو قائلها طول القبر كل ما يدخل عليه نوع من انواع العذاب يقول رب ارجعون كل ما يدخل عليه ملك يعذبه يقول رب ارجعون كل ما يحس بلفح العذاب يقول رب ارجعون هيفضل يقولها ليوم القيامه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون خلاص هو وان واي طريق ما دام خرج منه ما عادش راجع تاني مشهد الاحتضار مشهد رهيب مشهد عظيم عالم الاحتضار انا مش عايز اقول مشهد الاحتضار زي ما قلت لكم يا جماعه لولا اذا بلغت الحلقوم ده مشهد من مشاهد الاحتضار في القرآن والنازعات غرقا والنشطات نشطا ده مشهد تاني ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ده مشهد رابع ده مشهد تالت ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ده مشهد رابع ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ده مشهد خامس كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ده مشهد سادس وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت قفلة الموت هيتسكر كل شيء ما عادش هيشوف ما عادش هيسمع ما عادش هيقدر يحرك ايده ولا رجله ما عادش هيقدر يبلع ما عادش هيقدر يبص كل حاجة اتقفلت جاءت فجأة جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مشهد سابع يجي قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مشهد تامن مشهد تاسع من مشاهد الاحتضار الرهيبة في القرآن حتى إذا جاءتهم رسلنا رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا يعني ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم ضلوا عنا زي ما واحد كده والعياذ بالله بيته يولع وهو جوه الحريقة يتصل بالإسعاف والحريقه بتزيد والاسعاف ما بيوصلش فيقولوا له الاسعاف فين يقول لهم يمكن ضل في الطريق تاه ما عرفش يوصل ضلوا عنا ما عرفوش يوصلوا لهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا خلاص ضيعنا عمرنا في الفاضي الاحتضار عالم رهيب الاحتضار شيء رهيب ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القران وصف رهيب عايزين نعيش مع الاحتضار عايزك ت... عايزك تزور المقابر عايزك الليله تصلي سوره الواقعه وانت عايشه مع ايه ايه من الكلام ده وبعد كده يجي التحويله يا جماعه تيجي لحظه التحويله اللي بدات بها الصوره وكنتم ازواجا ثلاثه ناس هتتحول بها القطر في طريق كله فراديس عليا وناس هيتحول بها القطر في طريق نعيم بس مش زي الفردوس الاعلى وناس هيت- هيدخل بها القطر في حريقه الصوره بدات بتحويله لثلاث مجاري وانتهت بتحويله لثلاث طرق برضه فاما فأما إن كان من المقربين فأما إن كان كان فعل ماضي الدنيا بقت كان الدنيا بقى بننا بنتكلم عنها بالأفعال الماضية خلاص مرحلة وعدت هتيجي اللحظة اللي هنقول عن الدنيا كان هتيجي اللحظة اللي هقول لك فاكرة هتيجي اللحظة اللي لما تيجي تتكلم عن الدنيا تقول فاكرين هتيجي اللحظة دي يا جماعة ما تتخدعوش ما تتخدعوش الأمر الواقع مش الدنيا الأمر الواقع هو زوال الدنيا الأمر الواقع هو اللي احنا بنتكلم عنه فأما إن كان من المقربين فا فروح راحة بعد تعب فا طب ليه فورية ليه بيدخل الجنة فورا ليه فا الفورية لأنه ما كانش بيتباطأ عن طاعة ربنا ما كانش بيتعطل ما كانش في حاجة بتعطله عن ربنا ما كانش في حاجة بتقف بينه وبين ربنا كان على طول فوري التنفيذ لطاعة ربنا فربنا اداله نعيم فوري جزاء من جنس العمل فروح وريحان الريحان ده بتاع الملوك اللي كانوا بيستقبلوه بالملوك وجنة نعيم من أولها كده يا رب وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام لك دي معنيها جميلة قوي من ضمن معانيها إن ربنا بيكلم صاحب اليمين نفسه وهو بيموت ساعة الاحتضار والروح في الحلقوم بيقول له سلام لك من أصحاب اليمين اللي ماتوا وسبقوك أصحابك الصحبة الصالحة مستنياك حبايبك مستنيينك وبعتين لك السلام هون على نفسك هون على نفسك الكرب اللي انت فيه شويه وهتجيلهم للنعيم ومن معناها سلام سلام لك من اصحاب ممكن يا جماعه يكون اصحاب اليمين لان هم بسبب بسبب شفاعه الرسول عليه السلام بسبب بسبب وعد ربنا للرسول انه مش هيسيئوا في امه أصل اصحاب اليمين دول يا جماعه مش زي السابقين السابق ده واحد عاش حياته عشان ربنا كلها انما صاحب اليمين مش كده السابق صاحب اليمين ده ممكن كان بيطلع شويه وبيعصي شويه ف بسبب شفاعه الرسول عليه السلام بسبب ان ربنا وعد الرسول انه يسيئوا في امته سلام لك كانهم بيبعتوا السلام لرسول الله انهم في سلام ولانهم لانهم ممتنين بفضل الرسول عليه الصلاه والسلام فان ربنا انقذهم بسبب بعثه النبي عليه الصلاه والسلام انما فسلام لك من اصحاب اليمين المعنى اليقيني اللي فيها ان هم في سلام حتى ربنا ما قالش سلامه التاء اللي في اخر سلامه بيسموها تاء التحديد يعني الحمد لله على السلامه من العمليه الحمد لله على السلامه من السفر انما السلام السلامه من كل مكروه في سلام من كل اذى ومن كل سوء فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين ف فنزل من حميم ف فوري فوري ده دليل على ايه ها دليل على ايه فكري معايا دليل على عذاب القبر يا جماعه دليل على عذاب القبر اللي, اللي, اللي بعض دعاه الفضائيات بيتشدق بان هو لم يثبت عن رسول الله الوقت لو في وقت انا ممكن اجيب لكم ادله وراء ادله وراء ادله من القران على عذاب القبر الايه اللي كنت بقولها من شويه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ايات كتير جدا جدا جدا كلام ربنا سبحانه وتعالى على فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر اوعوا تصدقوا اللي بيقول لكم مفيش عذاب قبر اوعوا تتخدعوا اوعوا تصدقوا اللي بينيموكم اوعوا تصدقوا اللي عايزين يضيعوكم مره يضحكوا عليكم بشويه برامج حوادث اقرا الحادثه عشان يضيعوكم ومره يضحكوا عليكم الحق المنتخب الحق الدوري الحق البطوله ومره يرفعوهم هم يقولوا عليهم كلمات لما ينتصروا ما اتقالتش على الانبياء ومره لما يتهزموا يقذفوهم في شرفهم وفي عرضهم قذف المفروض ان اللي قال الكلام ده يتجلد في ميدان عام لو ما اقامش بينه حكم ربنا سبحانه وتعالى في ايه من الشطط عشان لما اقول يا جماعه ان الكوره الوقت بقى فيه تطرف تجاهها وان الكوره كلعبه ما فيش مشكله وان الكوره ك... ك... كحاجه بنتريث بيها ونقوي اجسامنا فيها ما فيش مشكله انما التطرف فيها وحش اللعيبه نفسها تعرف ان انا ما بهاجمهاش اللعيبه نفسها تعرف ان انا ما بشتمش فيها اللعيبه نفسها تعرف ان انا ما بهاجمهمش اهم شافهم الايام اللي فاتت ان التطرف في الكوره وصل لقصف الاعراض واحنا ظننا بيهم انهم براء باذن الله سبحانه وتعالى وصل لقذف الاراضي لانه تطرف لما هيرفعوكم هيخلوكم زي الانبياء وما هينزلوكم انتوا عارفين لما بينزل لعيب الكوره بيتعمل فيه ايه انتوا عارفين يا جماعه يا جماعه مش عايزين حاجه تعطلنا عن ده مش عايزين حاجه تعطلنا عن ربنا مش عايزين حاجه تعطلنا فنزل من حميم حميم ده زي الحمم الذائبه زي حمم ينزل في حمم على طول وتصليه جحيم الشاه المصليه اللي بتدفن في الرمل ويتشوى عليها يتدفن في تابوت جمر جحيم الجحيم ده النار المؤججه المسلطه على حاجه معينه اللي في عمق رهيب وفي مكان ضيق رهيب توابيت جمر تتقفل عليهم ان هذا لهو حق اليقين تبدا السوره باليقين اليقين وتتختم باليقين يا جماعه من شويه ربنا خدنا في الصوره رفعنا المواقع النجوم فوق وبعد كده قام منزلنا على فراش الاحتضار تحت وبعد كده الصوره دخلت بينا جوه القبر وتتقفل الصوره جوه القبر وتتختم سوره الواقعه جوه القبر احنا الوقت جوه المقابر شايفين قدام عينينا المقربين بينطلقوا للجنه واصحاب اليمين في سلام شامل ودائم باذن الله واصحاب الشمال في توابيت من جمر مقفول عليهم وحميم والعياذ بالله احنا الوقت جوه القبر الصوره تتقفل جوه القبور وينطلق نداء في الدنيا كلها في الكون كله يشق قلبي وقلبك فسبح باسم ربك العظيم فسبح ونلاقي اول سوره الحديد سبح لله ما في السماوات والارض لما ربنا قال فسبح الكون كله سبح الا ابن ادم فسبح يعني ايه وليه ربنا يختم السوره بسبح يا جماعه احد السلف كان محتار في معنى التسبيح فنام فحلم بواحد ده الكلام ده في لسان العرب في كتب كبيره يعني مش مش بقول كلام فنام فراى واحد بيقول له اما ترى الفرس يسبح في طوله التسبيح معناه الانطلاق التسبيح من السباحه الانطلاق بلا عائق فسبح باسم ربك العظيم انطلق لربنا انطلقوا ربنا بعد اللي انتوا سمعتوه ده ايه اللي مقيدكم ايه اللي معطلكم ايه اللي شغل تشغلكم تخلوش ما تخلوش حاجه تعطلكم عن ربنا لما ربنا كلمنا عن عظمه الله الف سبح باسم ربك العظيم ولما كلمنا عن الاخره الف سبح باسم ربك العظيم وسوره الواقعه بتقول والسابقون قوموا انطلقوا يا جماعه سوره الواقعه بتكلمك عن اعلى شعورين يقلبوا كيان اي انسان عن الفردوس الاعلى وعن تميز الناس وبتكلمكم عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم عايزين انا يعني مش عارف يا جماعه انا عايز اقول انا عايز اقول حاجات كتير في سوره الواقعه انا عايز انا عايز اقفل المصحف واقفل الورق واكلمكم يا جماعه من قلبي عن السوره الخافضه الرافعه مين فيكم دلوقت هيختار مين فيكم هتختاروا ايه هتختاروا ايه يا super stars هتختار ايه يا مغنيه ويا فنان ويا ممثل هتختار ايه يا رياضي هتختار ايه اللي اسمك جه في الجورنال النهارده في الصفحه الرئيسيه هتختار ايه يا اللي اتسمى ايه بش... شو... في شوارع اتسمت باسمك وانت لسه عايش هتختاروا ايه هتختاروا ايه يا بشوات هتختاروا ايه يا مليارديرات هتختاروا ايه يا نجوم المجتمع هتختاروا ايه يا اصحاب الطموحات الدنيويه هتختاروا رفعه بالدين ترفعكم في الدنيا والاخره ولا هتختاروا رفعه المراكز والشهادات والاموال والكراسي اللي هتضيعكم في الدنيا والاخره وضيعت الامه كلها في الدنيا والاخره هتختاروا ايه هتختاروا ايه الصوره دي بتخ بتعدل الموازين تاني لازم الدنيا تتخفض بعد الصوره دي والاخره تترفع بعد الصوره ديت طيب القرآن القرآن الكريم هو الكتاب الخافض الرافع عايزين يا جماعة يبقى حظنا من الكتاب ده عظيم وصيتي لكم قبل ما اسيبكم ان الليلة ان شاء الله نصلي في سورة الواقعة نصلي بيها كده ونعيش معاها بقى ما نضيعش عمرنا بقى نسبق بقى نطلع بقى انا وصيتي لكم يا جماعة ان شاء الله بإذن الله ان احنا نصلي بالسورة ديت وان احنا نعيش معاها وان احنا لازم نشوف ثمرتها في قلوبنا خفضت ايه ورفعت ايه وصيتي لكم ان رمضان برجاء الانتباه برجاء الانتباه رمضان لسه عليه حوالي 55 يوم 56 57 برجاء الانتباه يا جماعه ما عادش غير رجب وشعبان يلا قومي افتحي مصحفك بقى قوم افتح مصحفك قوموا بقى قوموا يلا هاتوا شرايط تفسير واسمعوا هاتوا كتب تفسير واقروا هاتوا المصحف وابكم استعدوا تشحنوا قوموا يلا قوم يلا يلا عايز تطلع عمره في رمضان قوم يلا حضر من الوقت قوم الوقت قدم ولا ده حجه مع النبي يا امه محمد عمره في رمضان كحجه مع رسول الله تضيع حاجه مع رسول الله عشان شويه شويه مرجفين شويه مرجفين بيخوفونا من من البلد الحرام من مسجد رسول الله ما خوفوناش من امريكا ولا السياح ولا المكسيكيين خوفونا من من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان لما بيخاف من الظواهر الكونيه بيجري على المسجد على مسجده واحنا رايحين نعمل عمره ورايحين مسجده يبقى نخاف من المكان اللي الرسول كان بيفزع الى الله فيه ونقعد هنا نعمل ايه نقعد هنا متحصرين بالطاعون والحمى القلعيه انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والزقنوق نقوم بقى نرفع مقت وسخط ربنا عننا بقى قوموا بطلوا ارجاف بلاش ارجاف عمره مع النبي عمره في رمضان كحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوانا قوموا قوموا قدموا دلوقتي في اي شركه في اي حاجه ولكن طبقا لمبدانا اللي بنجاهد عشانه واللي بفضله منه الله عملت عمرتين لغايه دلوقتي عشانه بفضل الله ان يطلعوا في عمره فيها داعيه ويكون الداعيه مش هيديكوا درسين ويسيبكم يمشي الداعيه هيبقى مع الفوج من اول دقيقه لاخر دقيقه هيربيكم ويعلمكم ويوجهكم وترجعوا متغيرين من هناك والزموا كل شركه عمره تتصلوا بيها مين الداعيه اللي هيطلع معانا مش شرط اسم كبير مش شرط المهم حد عارف دين يعلمنا ديننا هناك ويعرفنا ديننا هناك العمره بتاعتنا باذن الله يا جماعه يوم 7 7 يعني الثلاث اللي بعد الجاي ان شاء الله يعني لسه 10 ايام على العمره اللي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اعلنا عنها من حوالي شهر شهرين مش فاكر قد ايه بالظبط باذن الله سبحانه وتعالى احتمال يبقى في لقاء بيننا وبين ال ال ال الناس اللي هيطلعوا معانا باذن الله سبحانه وتعالى عشان من قبل العمره يبقى في استعداد ومن قبل العمره في توجيه هنستعد لها ازاي ان شاء الله ومن قبل العمره هنعمل ايه ونتعلم فوق العمره ازاي عشان احنا رايحين عمره رايحين نتربى رايحين نستعد لرمضان بالعمره دي ان شاء الله رايحين نتعلم سيره الرسول نتعلم نبقى اصحاب رساله نطوف ليل نهار حوالين الكعبه باذن الله نصلي ليل نهار رايحين نرجع لديننا تاني رايحين نتعلم ديننا تاني باذن الله وكل عمره لازم تبقى كده وانا بقى اناشد اخواني الدعاء ان كل عمره يطلعوا فيها يعملوا كده للناس بدون قتل نفس ولا حاجه يعني ما تقتلش نفسك ولكن وجه الناس عرفهم دينهم اعمل معاهم العمره انت اعمل لهم قعده بعض قبل العمره تعرفهم فيها فقه العمره ويستعدوا لها ازاي اديهم دروس هناك كل ليله تعرفهم دينهم والعبادات في المدينه حببهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتوبيس وانت رايح ما بين مكه والمدينه كلمهم في الدين فتح لهم افق الدين بتاعتهم عرفهم وانتوا رايحين مزارات مره في مكه ومره في المدينه اشرح لهم السيره على قد ما تقدر فتح لهم عرفهم دينهم عشان يا جماعه الامه دي تتربى بالعمره عشان مشروع انقاذ الامه بالعمره واحياء دور العمره في انقاذ الامه وتربيتها يؤتي ثماره باذن الله سبحانه وتعالى يعني انا مش عارف اقول ايه انا عايز اقول تقوم تقوموا بالصوره باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه سوره الحديد اللي هي اخر سوره في سلسله رجع لك يا رب اخر سوره في الجزء ال 27 السوره الخطيره اللي اولها الكون كله بيسبح ربنا السوره اللي من اولها بتنزل تسجد ربنا يعيننا ان شاء الله وتبقى خطوه جديده لينا في الطريق الى الله كنت عايز اكلمكم عنها شويه بس الوقت خلص يعني يعني يا اخواني والسابقون السابقون سوره الواقعه بيتكلمنا ازاي نبقى سابقين وسوره الرحمن قبلها ازاي نبقى من اهل الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان وسوره الحديد بتقول الم يأن للذين امنوا ها ما بقيتوش رجاله لسه ما انطلقتوش لسه بتقول لك سابقوا خليكم من السابقين السبق اتذكر في اخر صور في الجزء 27 لان القيود اتفكت خلاص يلا ننطلق بقى طب عشان ابقى سابق اعمل ايه بفكركم تاني ان العلماء ما قالوش والسابقون السابقون السابقون هم اللي سبقوا في كل حاجه لا ناس قالوا اللي سبقوا في القران وناس قالوا اللي سبقوا في القيام وناس قالوا اللي سبقوا في اعمال البر وناس قالوا اللي سبقوا في ال ال في صلاه الجامع وناس قال يعني ايه يعني العلماء عارفين ان محدش هيسبق في كل حاجه اتخصص في عمل صالح اسبق فيه فرغ حياتك للقران فرغ حياتك للصلاه ركز في قيام الليل وخلي عبادتك لربنا ركز في الصيام يوم ويوم ركزي في الذكر واذكري ربنا ليل نهار ركز في الصدقه وخليك من اهلها ركز كل واحد مننا يختار عباده تبقى هي طريقه لربنا وباقي العبادات يجيب منها على قد ما يقدر ولكن العباده دي هي شغله ليل نهار اللي يسمع فيها ويقرا فيها ويحترف فيها عشان تبقى من السابقين النصيحه دي غاليه النصيحه دي خطيره اوعى تنساها اوعي ما تطبقهاش اول ما نقفل حلقه الليله باذن الله سبحانه وتعالى خلاص يا جماعه يعني الوقت خلص وما عادش فيه مفر ان احنا يعني يعني كما اجتمعنا على الله من 60 دقيقه نفترق على الله دلوقتي انا للعبادات لعباده تانية بعد عباده الدعوه الى الله ان شاء الله وانتوا لعباده تانية بعد عباده سماع العلم في التفسير عباده تانية من عبادات العمل والتطبيق ان شاء الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا ليله القدر وافتح على قلوبنا فيها واقبل عبادتنا فيها يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك اللهم اجعله فتحا على شباب المسلمين وفتيات المسلمين المسلمين ورجال ونساء المسلمين واطفال المسلمين اللهم انقذ امه محمد اللهم ان العلمانيين ارادوا بها سوءا والملحدين ارادوا بها سوءا والنصارى ارادوا بها سوءا واليهود ارادوا بها سوءا اللهم ان اهل الباطل ارادوا بها سوءا واهل الشهوات ارادوا بها سوءا اللهم انقذهم اللهم انقذ امه محمد اللهم اهد امه محمد اللهم اخرج منا دعاه وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات يا رب اجعلنا من جنودك المخلصين استعملنا لنصرة دينك في الأرض استعملنا ولا تستبدلنا أعنا على قيام الليل اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن يا رب اهدنا وسددنا يا رب اجعلنا ننطلق إليك سداد السهم يا رب اجعلنا كالسهم في انطلاقنا إليك يا رب يا رب استخدمنا في كل ساعة من أعمارنا في طاعتك يا رب اجعلنا من السابقين يا رب اجعلنا من السابقين السابقين يا رب يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم الطف اللهم الطف بأهل اللهم الطف بأبنائنا الذين في الثانوية العامة يا رب اللهم ارحم ضعف أهليهم اللهم ارحم رجاء أهليهم اللهم ارحم رجاء أهليهم فيك فإن كل رجائنا فيك يا رب العالمين وإن, وإن ظننا فيك أنك لن تسيئنا في دنيا ولا في دين اللهم نجح طلب الطلبة في الثانوية العامة اللهم وفقهم اللهم يا رب العالمين املأ قلوبهم بالهدى والسكينة والإيمان والثبات والسداد يا رب العالمين اللهم لا تخسر سعيهم اللهم لا تخيب سعيهم اللهم لا تخيب رجائهم فيك وارحم أهلنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وبالتوبة مبتهلين توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الواحد الأحد توبي فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد تخشعي يا نفس ولترضي بقسمته لترتقي في خضوع